بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من تبطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق قبل البدء في حلقة اليوم أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا المهندس عصام ناجي أهلا شيخ عصام الله يكرمك شرفت برنامج رؤية ورشة يا شيخ عصام شرف بك
إحنا كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن النموذج التخطيطي للقراء أو القراءات العشر الصغرى واتفقنا سويا أن النموذج التخطيطي بدأ بشكل هرمي بدأ بالقارئ ثم القاعدة العامة بتاعتنا ان لكل قارئ كم راوي كان عندي الراوي الأول وعندي الراوي الثاني الذي يفرق بين العشر الصغرى والعشر الكبرى هو أن في العشر الصغرى كما بينت سابقا ان العشر الصغرى لكل راو طريق واحد فقط إنما في العشر الكبرى لكل رواية جميع الطرق كل رواية بجمع كل الطرق بتاعتها لذلك سميت بالعشر الكبرى اللي هي من طريق طيبة النشر الحلقة السابقة بينا النموذج واتفقنا ان بعد ما بنبين النموذج وكنت بينت النموذج للقارئ نافع المدني واديت تطبيق وتدريب عملي واجب لينا عن القارئ عاصم الكوفي يا ترى عملناه ولا ما عملناهوش ثم اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى نبرز ونبين النموذج التخطيطي في ضوء القراءات العشر الكبرى ويا ترى شكل المصطلح العلمي هيبقى شكله ايه طب ما تيجوا نتابع سويا احنا عندنا النموذج التخطيطي في ضوء هذا الكلام عندنا أول حاجة بندي تدريب التدريب بتاعنا هو اللي هيبين شكل النموذج ماشي ازاي بقول صمم نموذجا تخطيطيا للقارئ نافع المدني نفس قصة الحلقة السابقة بس تابعوا بقى معايا هيحصل ايه بقول علما بأن الراوي الأول قالون خلي بالكم والراوي الثاني ورش لحد كده زي الحلقة اللي فاتت لكل قارئ كم راوي اتنين عندي قالون وعندي ورش طب تعالوا بقى نكمل هيحصل ايه الطريق الاول للراوي الاول محمد بن هارون الطريق الثاني للراوي الاول الحلواني اه ده انت كده المرة اللي فاتت بت... كنت بتقول طريق واحد كنت بتقول ان احنا طريق قالون محمد بن هارون لا ده انت النهارده الكلام مختلف ده انت النهارده بتكلمني عن قالون وبتقول لي الطريق الاول لقالون اسمه محمد بن هارون الطريق الثاني لقالون اسمه الحلواني يبقى ابتدت الطرق ها ما بقتش بقت داخله في طريق واحد ده بقت زادت عن اكتر من طريق يعني دخلنا في الصغرى ولا احنا في الكبرى دلوقتي في الكبرى تعالوا نرجع تاني الطريق الاول للراوي الثاني الأزرق الطريق الأول للراوي الثاني الأزرق خلي بالكم تعالوا نشوف نكمل الطريق الثاني للراوي الثاني الأصبهاني آه ده كان ورش كان ورش الحلقة اللي فاتت كنت بتقول طريق ورش طريق الراوي اسمه الأزرق وخلاص على كده لا الكلام اتغير ده انت النهارده بتقول الطريق الأول للراوي الثاني اسمه الأزرق والطريق الثاني للراوي الثاني اسمه الأصبهاني طب ما تيجي نشوف هيحصل ايه بقول لك ثم اكتب المصطلح العلمي للراوي الثاني يعني انا القيت الضوء في المصطلح العلمي على ورش بقول لك ثم اكتب المصطلح العلمي للراوي الثاني تعالوا الاول نشوف شكل المخطط هيمشي ازاي تعالوا كده نطلعه مع بعض ونشوف المخطط هيبقى شكله ازاي المخطط بتاعي بدأ بالقارئ وهينزل من القارئ الراوي الاول وهينزل من القارئ الراوي الثاني طب الراوي الاول هينزل منه كم طريق الطريق الاول والطريق الثاني والراوي الثاني هينزل منه كم طريق الطريق الاول والطريق الثاني صح كده وبعدين المصطلح العلمي اللي انت عايزه للراوي الثاني بيقول ان هو اسمه رواية نقط خلي بالكم رواية نقط اهو عن الامام نقط من طريق نقط اه طب ما تيجي نملى المخطط من من التدريب اللي فات القارئ هحط مين فيه نافع المدني اهو هتنزل نافع المدني يبقى القارئ نافع المدني الراوي الاول اسمه مين قالون طب الراوي الثاني ورش املى بقى الطرق الطريق الاول لقانون اسمه محمد بن هارون والطريق الثاني لقالون اسمه الحلواني طب ورش الطريق الاول اسمه الازرق والطريق الثاني اسمه الاصبهاني بس قبل ما املى المصطلح العلمي تفتكروا هقول ايه بقى في المصطلح هقول ان المصطلح العلمي انت عايز المصطلح عن ورش هقول رواية ورش عن الامام نافع المدني بس قبل ما املى كلمة من طريق عايز اسألكم سؤال طريق الازرق وطريق الاصبهاني دي طرق ده بينزل من الازرق كمان طرق تاني وبينزل من الاصبهاني طرق تاني معقول هقول ده انا بتكلم بقى على عشرة كبرى اقول من طريق نقط وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان ده كده سيناريو ده كده قصة ده كده حكاية المصطلح العلمي اختصار ولذلك إذا كنت عايز الرواية من جميع الطرق بتاعتها هختصر وأقول من طريق طيبة النشر أو شوفوا هتنزل الطيبة يبقى لو أنا عايز الرواية بجميع الطرق بتاعتها هختصر وأقول من طيبة الإيه النشر ده لو أنت عايز الرواية بكل الطرق بتاعتها ولذلك بص هقول لك إيه بقى شوف الملحوظة اللي جاية بتقول إيه الملحوظة بتقول نلاحظ من النموذج السابق خلي بالكم نلاحظ من النموذج السابق كثرة الطرق لكل رواية اه ده قالوا لي طرق كتير وورش لي طرق كتير كثرة الطرق لكل رواية لذلك ينسب الطريق إلى طيبة النشر إجمالا واختصارا أنا عايز أجمل واختصر مش معقول هتكلم على الطرق دي كلها المصطلح العلمي ده يا دوبك سطر عايز أختصر الموضوع ده أنا كده هحكي كتاب ولذلك أقول نلاحظ من النموذج السابق إن كثرة الطرق لكل رواية لذلك ينسب الطريق إلى طيبة النشر إجمالا واختصارا إذا أردنا التعبير عن جميع الطرق طب لو جه حد قال لك أنا عايز أعبر عن واحد من طرق الطيبة أما إذا أردنا التعبير عن طريق واحد من طرق الطيبة فيذكر صراحة في المصطلح العلمي مثل طريق الأصبهاني لورش عن نافع يعني انت لو عايز من طيبة النشر تقول انا عايز طريق الأصبهاني بس مش عايز الأزرق والأصبهاني معا انا عايز الأصبهاني يبقى هنا صراحة تقدر تقول رواية ورش عن الإمام نافع من طريق الأصبهاني هنا ينفع تقول الاسم صراحة لكن كون انك عايز تجيب الطرق كلها يبقى ما ينفعش ده انت كده هتحكي حكاية فتختصر وتجمل هذا الكلام بقولك طيبة النشر بقولك طيبة النشر عرفنا ليه بنقول حفص من طيبة النشر حفص طرقه كتير ورش طرقه كتير قانون قانون طرقه كتير السوسي طرقه كتير حمزة طرقه كتير ولذلك نجمل لو هتكلم عن الطرق كلها أقول من طيبة النشر وصل الكلام تعالوا نرجع تاني للكلام لذلك هديكوا بقى تدريب تدريب ونخلي بالنا منه ولذلك انا لما قلت هنا اهو فيقال روايه ورش عن الامام نافع من طريق مين؟ الاصبهاني الكلام اللي انا لسه قايله طيب تعالوا بقى اديكوا تطبيق انتوا تعملوه واجب زي التطبيق اللي فات بقول صمم نموذجا تخطيطيا للقارئ عاصم الكوفي علما بأن الراوي الأول شعبة اكتبوا معايا الراوي الأول شعبة الراوي الثاني حفص الطريق الأول للراوي الأول يحيى بن آدم الطريق الثاني للراوي الأول العليمي الطريق الأول للراوي الثاني عبيد بن الصباح الطريق الثاني للراوي الثاني عمرو بن الصباح يبقى طريق شعبة الأولاني اسمه يحيى بن آدم وطريق شعبة الثاني اسمه العليمي طب طريق حفص الأول اسمه عبيد بن الصباح وطريق حفص الثاني اسمه عمرو بن الصباح ثم اكتب المصطلح العلمي للراوي الثاني اللي هو مين حفص في ضوء أولا ذكر جميع طرق الرواية أنا عايز منك مصطلح يعبر عن كل الطرق ثانيا ذكر طريق عمرو بن الصباح فقط لو أنا عايزك تكتب لي مصطلح يعبر عن أن أنت بتتكلم عن عمرو بن الصباح فقط ماشي الكلام خلاص يبقى ده تطبيق اللي احنا تفهمناه دلوقتي هذا التطبيق هيمرنا على هذا الكلام طيب تعالوا بقى نشوف التلاوة المنهجية بتاعت اليوم التلاوة المنهجية بتاعتنا من الآية 166 إلى الآية 173 سورة آل عمران أولا عندي فرش الحروف عندي في فرش الحروف كلمة تحسبن بفتح السين قرأ حفص بفتح السين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا طب يا ورش بما قرأت هتقرأ بكسر السين تحسبا تكسر السين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا آدي اللي عندنا فرش النهاردة في صفحة النهاردة حفصة يقول تحسبن ورش يقول تحسبا بكسر السين تعالوا نشوف بقى الأصول الهامة اللي عندنا في صفحة اليوم الجانب التطبيقي عندنا الفتح والتقليل اللي هو المقلل بخلف عنه كلمة التقى لما أقف عليها في الآية 166 ليه فيها فتح وتقليل لأن التقى أصلها إيه لو أنا ردتها لنفسي مش التقى ده فعل فأنا بقول لك ردها إلى نفسك تبقى التقيت يبقى أصل الألف إيه ياء أصل الألف إيه؟ ياء فعشان كده يبقى فيها الفتح والتقليل طب كلمة آتاهم في الآية 170 أصلها آتى سيبك من هم هم ده ضمير الفعل آتى ردوا لنفسك تبقى إيه؟ آتيت فتلاقي إن أصل الألف إيه؟ ياء أصل الألف ياء خلي بالك بقى من الفايدة اللي جاية بيقول لك يطلق على الألفاظ التي تقرأ بوجهي الفتح والتقليل الألفاظ اللي انت هتقول فيها فتح وتقليل تسمى المقلل بخلف عنه طب دي مش جديدة ثانيا المقلل بخلف عنه يرتبط بمد مين يرتبط بمد البدل ازاي يعني قال لك لو قصرت البدل هيبقى عليه فتح ذات الياء فتح ايه ذات الياء اه اصل احنا دلوقتي مش عرفنا ان الالف اصلها ياء اللي انا بعمل له فتح وتقليل اصله ايه ياء فعشان كده في كتب القراءات تسمى ذوات الياء لان اصل الالف كان اصلها ايه ياء فعشان كده تسمى فتح ذات الياء اللي هو اصل الالف اتنين لو وسطت البدل هيبقى عليه تقليل ذات الياء طب لو أشبعت البدل هيبقى عليه فتح وتقليل ذات الياء طب أنا عايز أحفظها يا شيخ أحفظها إزاي لو أنت قصرت البدل افتكر حفص حفص بيفتح ولا يقلل هيفتح طب لو انت وسطت البدل افتكر الشيخ الحصري في تسجيله المصحف ورش الشيخ الحصري سجل بتوسط البدل فكان بيقلل بس طب اشباع البدل افتكر الكلمة المشهورة اللي دايما من ساعة ما بدأت البرنامج معكم نصيب الأسد نصيب الأسد ياخد فتح بس ولا تقليل ولا ياخد الاتنين ياخد الاتنين مع بعض الفتح والايه والتقليل طيب تعالوا نشوف ارتباط البدل بالمقلل بخلف عنه هو البدل بيرتبط بالم... ما انا لسه قايل من شويه ايوه البدل هيرتبط بالمقلل بخلف عنه وابرز هذا كلمه اتاهم كلمه اتاهم يا اخواني بتنقسم الى اه وتاهم اه ده مد بدل 2 و4 و6 حركات وتاهم قلنا دي ذات ياء فيها فتح وتقليل ازاي ااديها فرحين بما اتاهم تعمل فيها ايه كلمه اتاهم لو انت قصرت اه هتفتح تاهم آتاهم طب لو انت وسطت آه هتقلل تاهم اللي هي الألف آتاهم طب لو انت أشبعت آه هتعمل إيه في تاهم هتعمل فتح وتقليل آتاهم أدي فتح وقلل آتاهم يبقى أنت كلمة آتاهم لو لاحظتوا كلمة آتاهم اجتمع البدل مع ذات الياء في نفس الكلمة صح ولا لأ طيب تعال نشوف الألفاظ اللي فيها النقل قال لك يومئذ أقرب لما ينقل ورش حركة الهمزة للتنوين تنوين نون ساكنة فالهمزة مفتوحة فلما تنتقل للتنوين التنوين يبقى نون مفتوحة يومئذ أقرب يومئذ أقرب خلاص يومئذ أقرب خلي بالك أصل أقرب النون مفتوحة خلاص يومئذ أقرب النون نون التنوين دي نون ساكنة فلما نقلها حركة الهمزة الهمزة إيه مفتوحة فمعذرة مش هتبقى نون مكسورة تبقى نون مفتوحة يومئذ أقرب يومئذ أقرب خلاص الآية 167 عندك للإيمان آه ده أنت كده هتنقل حركة الهمزة للام وتثلث البدل لليمان لليمان لليمان ماشي الآية 167 لو أطاعونا برضو لما تنقل هتبقى الواو مفتوحة لو أطاعونا الآية 168 عن أنفسكم هتبقى النون مفتوحة عن أنفسكم الآية 168 بل أحياء آه ده هتبقى اللام مفتوحة بل أحياء الآية 169 واتقوا أجر هتبقى الواو مفتوحة واتقوا أجر واتقوا أجر الآية 172 طب تعالوا نشوف إبدال الهمز الساكن المؤمنين فاكرين القاعدة اللي شرحتها قبل كده المؤمنين خلاص أدي بل أحياء هتبقى اللام مفتوحة بل أحياء وعندك واتقوا أجر الواو هتبقى مفتوحة فتبقى واتقوا أجر الآية 172 نمرة اتنين عندك إبدال الهمز الساكن المؤمنين هتبدل بواو مادية فتصير المؤمنين وكلمة المؤمنين جت في الآية 166 والآية 171 عندك ترقيق الراء في كلمة ويستبشرون وكلمة يستبشرون في الآية 170 والآية 171 عندك ويستبشرون رققوا الراء لأن الراء مضمومة ومسبوقة بكسر ثم كلمة يستبشرون هترقق الراء أيضا في الآية 171 يستبشرون بنعمة من الله هكذا آدي اللي في صفحة اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى نستمع الآن بقى لتلاوة الشيخ عصام ونركز بقى معاه في الأداء شيخ عصام أنا مش هبدأ من الآية 166 لأن بعض أخواتنا وإخواننا كلموني عن الحلقة السابقة وقالوا لي إن الآية الأخيرة أنت لما حررت كلمة أن وقلت ان فيها فتح وتقليل مع كلمة شيء لما نوصلها طبعا أربعة وستة ان الأوجه بتاعتها مطلقة تمام.
فلو انا فتحت ان هروح على شيء باربعه وسته ولو انا قللت ان أربعة وستة.
هروح على شيء برضه باربعه وسته لان هذه الاوجه ليست مطلقه انما اوجه مقيده هنطبقها مع بعض يلا هنبدأ أولا ما اه اولما اصابتكم
بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتم قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء
يشبع قدير بقى شيء على إن الله على كل شيء قدير يبقى لاحظوا يا اخواني انه عصام فتح ان فراح على شيء بالفتح والتقليد دلوقتي هيعمل ايه هيقلل ان ويروح برضه على شيء بالفتح والتقليد ده دليل على ان هذه الاوجه مطلقه يلا قلل من عنده قلتم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير جميل بس خلي بالك قدير مرققة اه من غير ما نكرر الراء قدير قدير نعم وما اصاب وما أصابكم يوم التقى جميل يوم التقى ال- هي برضه هتبقى في- مقللة نعم.
في الوصل برضه لا م- مف- فيها الفتح والتقليل وقفا اصل اللي هيفتح ويقلل يعصم الالف صح.
فلاحظ ان هذه الالف محذوفه, محذوفة وصلا وصلا محذوفة وصلا فشغل الفتح والتقليل مش هيبان وقف الا وقفا لذلك وانا ببينها في التلاوه المنهجيه قلت جنبها ايه وقفا وقفا وما أصابكم يوم التقى يوم التقى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا مم.
قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيم- للإيمان خلي بالك يا عصام انك بعد ما تعمل النقل هتبرد ثلاثة البدن ثلاثة البدن.
لين ايمان لين ايمان لين ايمان يلا هم للكفر هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان للإيمان للإيمان مم.
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو لو أطاعونا ما قتلوا كمان مرة الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا مم.
قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين لاحظ ايضا ان فدراء بدل بس انا ما بينتهاش في التلاوة المنهجية آه.
انا انا لازم كتربويا او كطرق تدريس يا عصام عايز ابين حاجه لاخواني واخواتي ان تربويا او كطرق تدريس مش كل حاجه ابينها مش كل حاجه ابرزها وابينها لازم اشوف جانب للاجتهاد سواء من جانب اللي معايا في الحلقه او من جانب المتصلين والمتصلات يلا قل فادرأوا اقصر ووسط واشبع آه، يعني آه، اصل اول مره تقابلنا تواص... آه، تواص... تقابلنا ثلاثه البلد في وسط الكلمه ليه فين وسط الكلمه هنا فادرأوا كلمه مستقله ال- الهمزه وبعدها ال- قصدك الهمزه على سطر يعني آه، آه آه.
المشكله زي فاءوا مم. قل فادرؤوا ادي واحد فادرؤوا إيه، والاشباع بقى توصل بيه قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا ها؟
تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً كمان مره ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون طيب نتلقى هذا الاتصال اللي طال معنا طويلا اخونا محمد من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل اخي الكريم محمد كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله في نعمه
أريد أن أسألك آه، آه، آه، سمعت بعض المقرئين الذين يقرؤون آه، قراءة وصف يقرأ يص- سيصلى نارا ذات لهب لهب بترقيق اللام وليس بتغليظها أ- م- مرة أخرى أخي الكريم
آه، سمعت آه، ع- ع- عبد الصمد عبد الباسط و- وخليل القصري يقرؤون سيصلى نارا ذات لهب بقراءة وصف بترقيق اللام حاضر رغم أن الحكم حكم فيها تغ- تغليظ اللام حاضر أ- أبرز لك هذا الحكم أخي الكريم حاضر إن حاضر شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا بس أخي محمد عايز أبين لك شيء آه، يعني كلمة التقى أنت هتقرأ بقصر البدل ولا بالتوسط أم بالإشباع
لا ب- بتوسط البدن يعني لما نقف على التقى هيبقى فيها إيه آه، آه، تقليم عشان كده أنا عايز كل إخواني المتصلين نعم.
والمتصلات يبرزوا هذا نعم يلا هو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقاه مم.
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا بس عايز أقول لك على حاجة يا أخ- أخي محمد نعم.
لا تختلس في الحركات لا تقل وقيل لهم وقيل لهم لا ريح زمن الحركات وقيل لهم لا لهم بين الحركات نعم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم بس بين, بين الم- زمن التوسط فادرأوا ريح التوسط
قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بارك الله فيك أخي محمد وفيك بارك الله الله يعزك معنا متولي من القاهرة السلام عليكم عليكم عليك السلام يا متولي نقرأ منين يا مولانا آه، من مطلع الصفحة وما أصابكم بس متولي اخفض صوت اخفض صوت التلفاز عشان أس- اسمعني عبر الهاتف ثواني يا مولانا نجيب الريموت بس حاضر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بارك الله فيك يا متولي أحسنت جزاكم الله خيرا وجزاكم مثل معنا الأخت افتخار من السعودية السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله في نعمة آه، منين نبدأ؟
من مطلع الصفحة وما أصابكم
طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقى وما أصابكم يوم التقى يوم التقى الجمعان لا حضرتك ع- أنت هتقري بالأوجه
نعم يبقى ه- هنبرز الفتح والتقليل وقفا فقط وصلا ما في فتح ولا تقليل يوم التقى يوم التقى يوم التقى الجمعان
طيب وما أصابكم يوم التقى مم.
يوم التقى مم.
يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان للإيمان للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرءوا قل فادرء قل فادرءوا قل فادرءوا عن أنفسكم ها؟
الموت عن أنفسكم بلا نقل لا لا الصلة نعم بس قل أريد أريد أن فادرءوا- أبين شيء اقرأي مرة أخرى قل فادرأوا بالقصر والتوسط ثم صلي بوجه الإشباع
طيب. قل فادرءوا مم.
قل فادرءوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بارك الله فيك أحسنت وجزاكم الله خير. معنا أخونا محمد من أسيوط السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل أخي محمد ازيك يا شيخ محمد في نعمة الحمد لله ممكن أبدأ من أول الصفحة تفضل أخي محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى يوم التقى وما
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان أقرب منهم للإيمان أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاع ها؟
لو أطاعونا ما قتلوا تاني يا محمد قل- نعم تاني قاعد مرة أخرى أداءك طيب قاعد مرة أخرى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطرعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم يا محمد.
الموت إن كنتم صادقين يا محمد عن أنفسكم بلا نقل نعم وخلي بالك أنت قل- أنت هتثلث البدل برضو فدراءوا اتنين فدراءوا نعم.
أربعة وستة يلا نعم قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين هم.
قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يا محمد أنت قارئ بورش أنت تقرأ بورش ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا يا محمد الله يكرمك آه معنا الأخت سرور من تونس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي الآية 170 أو من أول الصفحة آه ابدأي من قوله تعالى آه فرحين بما آتاهم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن مكني حرف الضاد وفض وفض
وفضل وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله آه، ورسوله انتبهي انتبهي استجابوا آه، آه، الواو المادية بمقدار حركتين
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بارك الله فيك أحسنتي آه، معنا الأخت شيماء من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقرة مين بعد اسمها آه، من مطلع الصفحة وما أصابكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى التقي وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا بس انتبه إلى كسر اللام وليعلم الذين نافقوا
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان للإيمان هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو, لو قاعونا ما قتلوا كمان مرة
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا فادرؤوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل ها؟
أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون مرة أخرى بلحياء عشان النقل
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم آتاهم لا انتبهي انت عايزة تجيبي قصر وإشباع
عايز عايز اجيب مش حضرتك قلت ان القصر عليه الفتح والاشباع لا ال- القصر آه، عليه فتح كده.
بس آتاهم القصر عليه فتح وبعدين تقولي التوسط عليه تقليل وبعدين الإشباع عليه فتح وتقليل
بم- آه، فرحين بما آتاهم تمام آتاهم جميل فرحين بما آتاهم هم.
آتاهم مش قللي عارفة أجيبها بال- بالتقليد آتاهم تاهم
آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا ها؟
خوف من خلفهم اعملي صلة الميم مش وراها همزة أو يلا آم، من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله فيك أحسنتي طيب معنا الأخت إسراء من كفر الشيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت إسراء أبدأ من الآن إن شاء الله ولا تحسبن الذين قتلوا
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بس انتبه إلى شيء يا أخت إسراء ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا ألا لا من خلفهم عشان نبين صلة الميم نعم أنا مش سامع حضرتك آه، بيني آه، آه، صلي كلمة من خلفهم ألا خوف عليهم
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة بس أخت أسماء.
من الله يا أخت إسراء.
وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين آه، أخت إسراء آه، ب- بيني آه، ترقيق الراء يستبشرون رون انزلي بالت- بالراء قليلا
حاضر يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح مم.
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ها أين صلة الميم فزادهم بلا صلة
فزادهم إيمانا طيب أنت بتقرأي البدل بإيه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يا أخت إسراء.
يا شيخ من فضل حضرتك آه، ممكن أم تسنيم تقرأ اه بس انتبه يا اخت اسراء الى الشيء الاول آه كلمه انت بتقري بتوسط البدل نعم فايمان بين توسط البدل من اول فزادهم
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل تفضل ام تسنيم تقرا أم تسنيم مع حضرتك نعم تفضل. آه، تقرا ام تسنيم ان شاء الله اه ماشي حضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله في نعمه أبدأ إن شاء الله متنطلع الصفحه ان شاء الله وما الصابر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان وما أصابكم يوم التقى مم.
يوم التقى مم.
يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين بس آه، آه، بيني كسر اللام وال... نعم بيني كسر اللام ولي ولي وليعلم
وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان للإيمان هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا قل فترأوا عن أنفسكم قل فترأوا قل فترأوا عن أنفسكم
يحييكم الموت فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين بارك الله فيك يا أم تسنيم كبر إن شاء الله أحسنتي معنا الأخت أم أسماء من الفيوم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أستاذ محمد بارك وحيا الله.
ضيفك الكريم أعزك الله تفضل لو سمحت يا أستاذ محمد أنا والله أول مرة أشارك يعني مع حضرتك تفضلي وأول مرة أسمع البن... يعني ثاني مرة أسمع البرنامج وأركز فيه فمعذرة يعني لو أخطأت يعني إيه ما تاخدنيش كده إن شاء الله هذا يا أختي هذا البرنامج برنامج تعليمي لتعليم الناس
نعم فنحن إن شاء ها الله هنا- بإذن الله من اليوم هتعلم مع حضرتك بإذن رب تبارك وتعالى آه، يعني ان شاء الله كده بقرا بالتلقي انا ما عنديش اي فكره خالص عن قراءه والد لكن ما شاء الله أنا ربنا سبحانه وتعالى يبارك في حضرتك وجدت فيها اللهم بارك يعني تمتع والخشيه وما شاء الله روحانيات عاليه يعني في ال- في القراءه دي أعز أعزك الله طيب آه، أول حاجة بقى من باب التعليم قراءة ورش ولا رواية ورش روايه والد أيوة كده ده أول باب التعليم طيب هاتي بقى من مطلع معلش بس الصف اول مره اوصل مع البرنامج طب الله يرضى عليك ابدأي بقى معايا كده من أول الصفحة ون- ونتناقش في الأحكام ابدأي من أول وما أصابك حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين طيب عايز بقى أبين حكم الأول آه، الفتح و- الفتح والتقليل دايما يختص بحرف الألف ماشي كده طب حرف الألف مش هيجي في كلمة التقى إلا لما نقف عليها أيوه لذلك الفتح والتقليل عمره ما يبقى في الوصل في هذه الكلمة يبقى لما نقف نقول يوم التقى يوم التقى الاتنين في الوقف لما نوصل مفيش لا فتح ولا تقليل لأن ما بقاش في ألف في الوصل وصلت القاعدة دي؟
جزاك الله خيرا طب يلا عيديها مرة تانية وقفي عليها بيني الفتح والتقليل في الوقف وما أصابكم يوم التقى هم.
يوم التقى الجمعان لا اعملي التقليل برضه في الوقف يوم التقى
يوم التقى أيوة اوصلي بقى مفيش يوم... نعم اوصلي يلا يوم التقى الجمعان حاضر حاضر وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين هم.
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم.
هم للكفر يومئذ أ- هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم.
للإيمان خلي بالك من حاجة لي لي مان ده مد بدل صح نعم بس هيبقى معانا طب يعني نرجو منها انها تتعود طيب آه، عصام آه، نقدر هو اخونا المخرج بيقول لم يتبقى سوى دقيقتين بالظبط في الحلقه طب احنا كنا اخر حاجه ولا تحسيبان مم.
طب يلا نجيبها بقى ولا تحسبان اه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون عايزين بقى اخواني واخواتي ركزوا معايا في الايه دي فرحين بما فرحين بما آتاهم ادي القصر عليه فتح هتعمل ايه دلوقتي يا عصام توسط مع توسط مع آه، مع تقليل يلا في نفس الكلمه
آتيهم اشبع بقى مع فتح فرحين بما آتاهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل بس خلي وأن بالك بقى يا عصام وفاء وفضل نرقق الفاء سنة.
ترقيق الفاء يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم
خلي بالك أن فزادهم متعلقة فاخشوهم فاخشوهم فزادهم فاخشوهم فزادهم إيمانا قد القصر إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كلام جميل يبقى النهاردة احنا آه، تبين لنا أمرين الأمر الأول كلمة آتاهم اللي اجتمع فيها البدل مع ذوات الياء اللي هي الألف اللي هتبقى فيها فتح وتقليل في ذات- ذات الكلمة الأمر الثاني إن ت- طرق تدريس أو تربويا إني ما أبرزتش أن فضرأوا فيها بدل وإيمانا لم أبرز أن فيها بدل تمام.
عشان أشيب أسيب جانب من اجتهاد أنت وأنت معايا في الحلقة خلاص وإخوان المتصلين والمتصلين في شيء من الجانب الاجتهادي بقى خلاص اللي هو ابتدت بقى تتبين وتظهر فعشان كده احنا محتاجين بقى ايه نسيب جانب اجتهادي مش كل حاجه هقولها الحاجات بقى اللي عايز اسلط عليها الضوء قوي التحريرات الفوائد لما يبقى في حاجه جديده طبعا اخونا برضو سال سؤال يعني معذره يعذرني ان انا لم اجب حتى الان لان اخويا بيقول لي خلاص اخواننا في الكنترول بيقول يعني الوقت انقضى سريعا قضية سيصلى نارا ذات لهب أخي الكريم سيصلى فيها تغليظ ولكن لاحظ أن بعد اللام المغلظة فيها ألف فيها الفتح والتقليل فازاي أجمع ما بين اللام المغلظة والفتح والتقليل ولكن لكي تعلم إن رققنا هذه اللام أو إن قرئت هذه اللفظة بالتقليل فليس لنا في اللام إلا الترقيق سيصلى نارا ذات لهب وهذه الكلمة من الكلمات المستثنى لوجه فيها التقليل ولذلك ولذلك عندما تقرأ هذه الألف بالتقليل فليس لك في اللام إلا الترقيق فليس لك في اللام إلا الترقيق لذلك عندما سجل الشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري هذه الكلمة قرأ هذه الكلمة بتقليل الألف فحينئذ ليس له في اللام إلا الترقيق أرجو تكون وصلت الإجابة بشكل مختصر مبسط إنه لما قرأت هذه الكلمة بالتقليل فليس لنا في اللام إلا الترقيق والفتحة هتغلط خلاص عادي والفتحة الفتحة كمان إيه؟
هتبقى عليها.
سيصلى سيصلى لو كان مغلظ سيصلى يبقى عليها الفتح.
الفتح.
طبعا الكلمة دي ليها باع طويل معانا إن شاء الله ه- هبينها أكثر وأكثر وأكثر معنا في باب اللامات لورش العنف وإحنا ماشيين في مطلع الأصول جزاكم الله خيرا جزاك الله خيرا يا شيخ جزاك الله عصام خير يا شيخ.
وبارك الله فيك هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لا تنسوا الحلقة القادمة هامة جدا هتكلم في كلام مهم جدا في حاجة مهمة مفيش كتير بيتكلم فيها يا ريت تتابعونا في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن